وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إن السير مع سير الصحابة وهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم تجد استرواحة بين حياة عمر وحياة أبي بكر وإن أتاك بعدها حياة عثمان ثم حياة علي فإنك ستجد نفسك كأنها تتلمح أضواء وأنوار هؤلاء الأربعة في الجهات الأربع من من الأرض إخوتي أنا أحبكم في الله بعدما مضينا مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر نأتي إلى قول هو في حق عمر لم يتكرر في حق أحد آخر حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر محدث ملهم أكثر العلماء في شرح الكلمتين محدث ملهم قالوا البصيرة وقالوا أن يلقي الله على فكره ما يفوق علمه ويوافق قدره وعمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سبحان الله شيء عجب أن تجد نفسك تشتهي شيئا في طاعة الله وهذه هي فخذها أن تشتهي شيئا في الطاعة في الطاعة أن تكون هذه شهوتك موافقة الرب قيل لبعضهم ما تشتهي قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله قيل ما تشتهي قال اشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي سبحان الله هذه شهوتهم فما كانت شهوة عمر عمر فاروق وكما قال مصطفى صادق الرفعي أن الإنسان يشعر في الرجل من هؤلاء عمر وعثمان وعلي وأبو بكر يشعر أنه رجله الأكبر سبحان الله العظيم تجد أن عمر هذا لما لما تحسه لما تعرفه تحس ان هو ده ابوك الكبير ان ده كبيرك ان ده انت لو كبرت هو ده لو اصطلح حالك تبقى ده تبقى عمر تبقى زي عمر تشتهي كده سيدنا عمر كان بقى بيبص لمين لابراهيم الخليل خليل الرحمن خليل الله فقال له يا رسول الله لو اتخذنا مقام ابراهيم مصلى كبيره سيدنا ابراهيم زي لما انت يبقى نقول ايه كبيرك الامام احمد بن حنبل لا سيدنا عمر يبقى كبيره مين سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى قال ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان الملك لذلك كانت دي شهوة عمر فوافق فيها ربه فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب سبحان الله العظيم أحيانا يحتاج الإنسان أن يصدق ونحن في زمان أيها الإخوة كأني أستطيع أن أقول حصل نوع من كذب المشاعر والأحاسيس نبهت إلى هذا كثيرا إنك أحيانا تقابل واحد وتسلم عليه وتقول له وحشني وهو مش وحشك ولا حاجة أو يقول لك وحشتني تقوم تقول له وأنت كمان والله وحشتني وهو مش وحشك ولا حاجة كذب في المشاعر والأحاسيس إنك أنت تقول له واحد انا نفسي اقعد معاك وانت ما نفسكش تقعد معاه انا نفسي اشوفك وانت ما نفسكش تشوفه ده انا بحبك وانت مش بتحبه اصلا ده انا بفتقدك وانت مش اي ميس يو ولا انت مفتقده ولا حاجه كلام كلام كلام هذه المشاعر الكذابه الخداعه التي انتشرت في حياتنا تسببت في ان المشاعر الصادقه اختفت المشاعر الفياضة الجارفة في الحب والخوف والشفقة والاحتياج وال... وال... ما بقتش بقت باهتة المشاعر الحلوة والمودات الحلوة بين الناس الصادقة اختفت عايز اوصل لايه عايز اوصل ل ل... لان يبقى حد خايف عليك عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه عارف يعني ايه يحوط عليه يحوط عليه يداري عليه يخاف عليه هي دي المشكلة الكبيرة ان ان انك انت نادر النهارده لما تلاقي حد بيحوط عليك يخاف على فلوسك ما تتبحترش يخاف على اولادك ما يتفرقوش ولا يتخطفوا منك يخاف على زوجاتك انهم يتلمسوا او يتلطوا او يتبص عليهم ده سيدنا عمر كان خايف على زوجات النبي شوف بقى الواحد يغير على زوجته لكن يغير على زوجة صاحبه اصل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو غيران على زوجات النبي قال له النبي يدخل عليك الناس كلهم يدخل مشركين عشان الرسول يدعوهم إلى الإسلام يدخل منافقين والرسول يتألفهم على الإسلام إنه يدخل عليك البر والفجر فحجب نسائك سبحان الله العظيم زي ما قلت لكم كده القضية كلها في الإلهام مشاعر ملهم محدث فنزلت آية الحجاب سبحان الله العظيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نزلت آية الحجاب وإذا كان سيدنا عمر بيغير على زوجات النبي فهو بيغير على النبي يغير على النبي انه يزعل ان يحزن ان يتألم ان يغضب ان يؤذيه احد ان يشغله احد سبحان الله العظيم لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عليه في الغيرة قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت الآية أحيانا تحتاج في واقعنا في الدعوة إن أنت تغير على وقت الشيخ ابن القيم في منزلة الغيرة يقول والغيرة على الوقت غيرة قاتلة الوقت فلذلك يعني تظن بوقت الشيخ انه يضيع في مكالمة او يضيع في عقيقة او يضيع في فرح او يضيع في سفرية فده يخليك تؤثره على نفسك لذلك سيدنا عمر بنته من البنات من الزوجات اللي هيطلعوا دول وكان هيبطش بها انتوا زعلوا النبي لان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما سابش سيدنا عمر لحد ما شهد عمر انه يحب رسول الله اكثر من نفسه حب قالوا الان يا عمر لذلك كان بيحب سيدنا النبي اكثر من بنته اكيد اكثر من نفسه اكيد سيدنا عمر ما نافقش ولا جامل لحد ما قال له الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي فلذلك قال لي نساء كده قال لهم ايه قال لهم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت الايه الموقف الرابع وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع بذكر الأسرى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر سبعين يوم بدر آه لما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين يوم بدر استشار سيدنا أبو بكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم استشاره وقال له آه ماذا نصنع في أسارة بدر فأشار سيدنا أبو بكر إلى أن يطلب فيهم الفداء نأخذ أموالهم نتقوى بها ويكون لنا منة ويد عليهم فيهم لأن هؤلاء الذين آه، يعني سيعودون من المشركين وقد رأوا الإسلام فأكيد حصل فيهم تغير ونقطة ستكون دعوة هناك في أوساط المشركين ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر فقال اقتلهم يا رسول الله فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفداء وقبل منهم الفداء في المال أو تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة ونزلت الآية برأي عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم تذكر بعض الروايات أن رسول الله ص... أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وهما يبكيان فقال ما لكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا أنت يا عمر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الأمر الثاني وبذكر الحجاب أمر نساء النبي أن يحتجبن فقالت وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أيد الله الإسلام بعمر وبرأيه في أبي بكر ده كلام عبد الله بن مسعود أما خمسة في المواقف التي وافق فيها ربه واحد لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى اثنين آية الحجاب ثلاثة عسى ربه إن طلقكن أربعة في أسرى بدر خمسة لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون طلب عمر رضي الله عنه من الله أن ينزل لهم في الخمر بيانا شافيا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار سيدنا عمر قال طب يعني نعمل ايه دلوقتي صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء نشرب خمر امتى يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إخوتي أحيانا يحتاج الإنسان إلى الحسم في مسألة وكثيرا ما يشتكي الناس في زماننا مع كثرة الفضائيات كثرة الأشرطة وكثرة الكتب يشتكي الناس الشتات نعمل ايه فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول وانا كثيرا ما اقول انت عارف تاخد من مين وما تاخدش من مين تصدق مين وما تصدقش من مين ومين يقول لك الصح الفصل ومين يلعب بيك ويراودك ويريحك انت عارف اللي هي في حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أنت تعلم والله يعلم من قلبك أنك تتابع فلان مش عارف أنه على الحق لا لأنه على هواك لأنه بيقول اللي على مزاجك لأنه بيريحك لأنه بيسهل لك السهولة اللي أنت نفسك فيها أما الحق فغير هذا فرق بين الحق والصواب والصدق وبين ما يريحك ويوافق هواك لكن اللي عايز الحق شوف سيدنا عمر لما قال اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا نزلت الآية جت ازاي دي دايما أقول يا مسلمين يا موحدين يا أهل الله يا أهل الحق يا أهل الإسلام يا أهل الصدق ال- اعرفوا اعرفوا كيف تتعاملون تعلموا اعلموا كيف تتعاملون مع ربكم لما تعرف تتعامل مع ربنا ازاي ازاي تتعامل مع ربنا جل جلاله اعرف انت بتتعامل مع مين مع العزيز الحكيم مع العليم الخبير مع العليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا كان الأمر كذلك إذا علمت أنك تتعامل مع العزيز العليم سبحانه اللطيف الخبير الغني إذا كنت بتتعامل مع الله اللطيف بعباده إذا عرفت دي يبقى إذا رأى إذا رأى ربك منك تحرق قلبك إلى معرفة الحق أراك الحق تأكد من دي لو رأى ربك منك تحرق قلبك لمعرفة الحق أراك الحق في قصة الثلاثة الذين في لا في قصة أصحاب الأخدود الغلام كان عنده تعدد في مصادر التلقي فمن جهة الراهب يعلمه التوحيد ومن جهة الساحر يعلمه السحر الكفر فبدأ الراجل الغلام الدنيا تتلخبط في دماغه يا ترى مين على الحق هو كان ميال بهواه للراهب لكن ما كانش على يقين كان عايز حاجة تقول له الحق اهو وهم دول اهل الحق مش دي وخلاص عرق- علقها في رقبة عالم واخرج سالم لا الحق الحق ازاي يجيبها ازاي ويجيبها منين فالغلام لما شاف الدابة اللي قطعت طريق الناس والناس منعت الناس من المرور وهو حب الخير للناس دي حاجة مهمة جدا مش أنانية عايز يخدم الناس وفي نفس الوقت عايز يعرف الحق فلما رأى الدابة اسمع اسمع الجملة كده فلما رأى الدابة قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله كأنه كان جواه بيتحرك لمعرفة الحق فأول ما شاف الدابة قال بس هعرف بقى النهاردة مين الحق البحث عن الحق التشوق والتحرق لمعرفة الحق فساعة ما لقى الدابة قال اللهم إن كان هذا أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشون فرماها فقتلها إخوتي أنا أحبكم في الله إخوتي التحرك والتشوق لمعرفة الحق وطلب الحق والسعي صوب الحق متعة والله جل جلاله كريم يكرم من أراد الحق بأن يدله على الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله